الله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حكايات الحروف يا ترى معانا حرف إيه النهاردة اللي هنحكي حكايته معانا حرف العين العين حرف العين بتخرج منين العين بتخرج العين من وسط الحلق فين وسط الحلق ده اه احنا قلنا قبل كده ان ده اقصى الحلق ده وسط الحلق ده ادنى الحلق وسط الحلق بالظبط بيخرج منه ايه حرفين العين والحاء الشيخ اليوم الجزري يقول ثم لوسطه فعين حاء العين تخرج من وسط الحلق طيب آه خلاص عرفنا مخرج العين عرفنا مخرج العين آه صفات العين ايه العين تصف بخمس صفات ايه هي الصفات ركز معايا ركزي معايا العين من صفاتها الجهر ما احنا بلاش الكلام الكبير ده احنا خلاص حفظنا بقى اتفقنا ان احنا نحفظ المصطلح ونحفظ معناه ايه قلنا جهر يعني قطاع النفس يعني العين ما فيهاش نفس مقطوعه النفس تقطع نفسها تماما ولو مشيت فيها النفس هتقلبها الحرف المجاور ليها اللي فيه نفس اللي هو ايه جاي بعد كده وهو حرف الحاء طيب يبقى مقطوعه النفس اه ما بيمشيش فيها النفس مشيش فيها النفس طب ايه الصفه الثانيه اللي بتقابلنا في حرف العين ها كان حد معايا بيشوفني دلوقتي بيقول لي اه صفه التوسط التوسط اه لين عمر دي حروف التوسط التوسط يعني ايه احنا قلنا ان الهمزه انا برجع للقديم ليه عشان نعرف ونفتكر قلنا الهمزه شديده يعني ايه مقطوعه الصوت وقلنا الهاء رخوه يعني بيجري فيها الصوت طب العين بين الاثنين بين انقطاع الصوت وبين جريان الصوت فبيسمى ده ايه توسط طيب العين ازاي حقق فيها التوسط هنعرف واحنا بنحقق صوت الحرف يبقى التوسط معناه ايه جريان الصوت فتره زمنيه بسيطه الصفه اللي هتقابلني بعد كده صفه ايه ايوه ممتاز صفه ايه صفه الاستفال العين مستفل يعني ايه مستفل يا عم الشيخ قلنا وهنكرر كتير طول ما احنا ماشيين في الحلقات عشان نحفظ الصفات الاستفال معناه ان الحرف ده حرف مرقق يتسفل اللسان عند النطق به لسان يبقى تحت ما يبقاش مرتفع الى اعلى آه يبقى الحرف ده إيه؟ حرف مرقق طب الصفة اللي بعد كده اللي هتقابلني إيه؟ صفة الانفتاح يعني إيه انفتاح؟ يعني انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان يعني إيه الكلام ده؟ يعني أفتح من الفكين أقول إيه؟ عا ما أقولش عا ده اسمه إطباق يبقى الصفة الرابعة هي صفة الإيه؟ الانفتاح الصفة الخامسة والأخيرة دي الصفة المعنوية اللي احنا بنتكلم عليها كل مرة وهي صفة الإصمات إصمات يعني إيه؟ إصمات يعني الحرف طالع إيه؟ بيطلع بيخرج بصعوبة يعني بنقول الحرف ده حرف صعب مش حرف سهل مش سهل الخروج لأنه ما بيطلعش من مقدمة اللسان من مقدمة الفم مع اللسان طيب كده عندنا خمس صفات خمس صفات طب نشوف بقى صفات القوة والضعف في في العين نشوف العين أول صفة قوة تقابلنا هي الجهر الجهر صفة قوة اه انقطاع النفس صفة قوة طب التوسط التوسط يميل للشدة شوية يبقى نقدر نقول انها صفة قوة إلى حد ما بعد كده عندي صفة الانفتاح صفة ايه صفة الاستفال صفة ضعف اللي هي الترقيق الانفتاح صفة ايه ضعف وبعد كده عندي صفة الاصمات المعنوية صفة القوة يبقى نقدر نقول ان العين حرف متوسط طيب احنا عايزين نعرف ننطقه ازاي احنا كل الكلام ده كله ممكن ما نعرفوش مش عايزين نعرفه لا مهم نعرفه انا يهمني قوي بقى ازاي ننطق الحرف العين حالاتها ايه في القرآن ليها سبع حالات احنا قلنا فيما عدا الهمزة كل حرف هيقابلنا ليه سبع حالات طب ايه حالات العين العين إما أنها تأتي ساكنة في القرآن أو محركة بفتح أو محركة بضم أو محركة بكسر أو مشددة بفتح أو مشددة بضم أو مشددة بكسر دول السبع حالات هات لي حالة تخرج عن السبع حالات دول إن شاء الله مش هتلاقي هم سبع حالات بس طيب أنطقهم إزاي السبع حالات دول إحنا اتفقنا لما يكون الحرف ساكن أو مشدد بجيب قبليه حرف متحرك بأي حركة فهجيب الهمزة وتحركها مثلا بالفتح طب أسمع صوت العين بقى أع دي العين الساكنة الله قول يا عم الشيخ ده انت كده مسهلها قوي ده في ناس بتقولها آه لا ده خطأ زي ما بقول لك اعمل زي ما بقول لحضرتك وبتسمعيني اعملي زي بالظبط قلدوني آه بس هو ده صوت العين لا يخرج عن لا يزيد عن كده ولا يقل عن كده طيب آه احنا قلنا صفه التوسط هنطبقها ازاي هنطبقها كده مشي الصوت شويه صغيرين بس ما تمشيهوش كتير اقول آه ما مشوش اكتر من كده واقول آه ايه يا عم ما ينفعش طيب وما اعملش فيها شده ما اقطعش صوت مره واحده اقول اه زي ما نشوف في الاخطاء بعد كده بنيجي نتكلم على الاخطاء هنسمع كلام كتير قوي قوي قوي في الاخطاء طيب يبقى احنا عندنا العين الساكنة نطقها بالشكل ده ع ع ما تزيدش عن كده طيب العين المتحركة بفتح ع العين المتحركة بضم عو وخدوا بالكم العين المضمومة دي الأخطاء بتقع فيها كتير جدا ليه؟ لأن العين حرف بيخرج بالحلق والحلق مش ممسوك المخرج فيه قوي فالضمة تبان أكثر بسمع ناس كتير بتقول إيه؟ أوه أوه هي عو يبقى إيه؟ أع ع عو طيب المكسورة عي ترقيقها أكبر ليه؟ لأن الكسر بيسحب للترقيق قوي عي طب المشدد بفتح اجيب قبليه برضو ايه حرف متحرك همزه متحركه بفتح اقول ايه اع المشدد بضم اعو المشدد بكسر اعي كده جبنا السبع حالات نقولهم بقى ورا بعض كده وتابعوني كويس واسمعوني كويس عشان ال- صوت العين لا يخرج عن هذه الحالات السبع مش هيخرج عن السبع حالات دول اع ع عو اع اعو اعي آه، يعني اظن في حد بيضحك بيقول ايه اعو اعا اعي آه، لا ده دي انا ب- بفصل الحروف عن الكلمات مفيش كلمة في القرآن اسمها اعا ولا اعو انا كل الحكاية انا بفصل ال- الحروف عشان نعرف نطقها بعد كده بقى نبتدي بقى نتكلم على الاخطاء ونقول خد بالك ما تقولش ده ما تقولهاش بالشكل ده وقولها بالشكل ده طيب دي حالات العين اه كان الشيخ بيقول لنا حاجة جميلة جدا كان يقول خد بالك بعبع العين ايه بعبع العين دي بعبع العين يعني مش هقول لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعبع العين يعني اظهر فيها الجهر انقطاع النفس يعني ايه يعني امنع النفس تماما ما تخليش النفس يطلع مع العين قول كده اع ع عو ما قولش ع عو ع سامعين نفس النفس طلع فخلى الحرف بقى باهت يمكن يميل شوية المخرج اللي جنبيه وهو حرف الايه الحاء خلاص احنا خدنا بالنا وعرفنا نعرف الكلام ده كويس قوي نخش بقى على الاخطاء عندي اخطاء في حرف العين كتيرة جدا انا هكتفي بالمشهور منها واللي كتير بيقع ما يقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن اول خطأ بيقابلنا هو عدم تمكين المخرج ونطق الحرف نطق صحيح احنا لسه قايلين دلوقتي نطقه صحيح طب نحط بقى الحرف في كلمة عشان نشوف نطقه الصحيح يعمهون انا قلتها صح كده اسمعوا كده وشوفوا العين هتختفي ازاي يعمهون يعمهون يعمهون انا كده ما جبتش عين خالص انا اسقطت حرف من القرآن وجبت حرف بديل ليه ما اعرفش ايه هو يعمهون يا يا يا إيه يا عم لازم تطلع العين لازم العين تخرج من مخرجها واسمع صوتها كويس خاصة إذا كانت ساكنة يعني وهي ساكنة اهتم بيها أكتر آه لأن وهي ساكنة لازم الصفات كلها تظهر فيها طب وهي متحركة انتقالها للحركة بيخلي الأمر مش محتاج مني جهد كبير لكن وهي ساكنة لازم أبين صوتها وإلا تختفي تماما يبقى إيه يعمهون سمع صوت العين يع ما اقولش يع يع انا عملت قطعت صوت وما بينش المخرج خالص طب نجيب مثال تاني الاعمى الاعمى بنسمع الاعمى الاعمى طيب هقول لكم على خطأ يمكن كتير قوي قوي قوي في الفاتحة اياك نعبد سمعت صوت العين مني اه العين طلعت انا طلعتها لكن الخطأ فين بقى ان انا حاجة من ثلاثة يعني في ثلاث أخطاء بسمعهم في حرف العين في إياك نعبد العين هنا ساكنة نع العين ساكنة أول خطأ بسمعه هو الشدة في العين تلاقي الشيخ وهو بيقرأ يقول إيه إياك نعبد وإي نعبد لا دي مش عين ده هنا غير صفة والصفة ممكن تؤدي إلى تغيير الحرف بالكلية زي ما نشوف بعد كده واحنا ماشيين يعني أنا لو غيرت صفة في التاء هبدلها بدال ولو غيرت صفة في الدال هبدلها بتاء كذلك السين والزاي وتاني والذال والثاء كل الحروف دي بتبقى مشتركة في المخرج ومختلفة في صفة لو غيرت الصفة دي أبدل الحرف على طول فخد بالك يبقى أنا محتاج إيه ما أعملش شدة ما أقولش نعبده طيب إيه الخطأ التاني اللي أنا بسمعه في العين في نعبد بنسمع ناس بتمشي الصوت زيادة شوية إياك إياك نعبد وإي لا ده كتير انت كده دخلت في رخاوة رخاوة يعني ايه جران صوت بشكل كبير واحنا عندنا ده توسط لا هو بيجري الصوت بشكل كبير ولا بينقطع الصوت اه يبقى مهم تطبيق الصفة مهم نعرف الصفات مهم جدا طب الخطأ بقى اللي بسمعه وبيضايقني قوي هو المبالغة في صوت العين بسمع ناس تقول ايه اياك نعبد وإي نعبد يا عم ما ينفعش الكلام ده الكلام ده فيه مبالغة غير عادية هو حرف العين بيطلع بالشكل ده ده انا بتكلم في كلام العادي بتكلم بنطق حرف العين بشكل سهل انا بقول عادل ما بقولش عادل صح ولا ايه فابقى انا في كلام عادي العين بتطلع مظبوطه واجي في القران واطلعها بشكل مستبشع لا ما ينفعش انا بعلمك عشان تاخد بالك ايه تاني بيقابلني من اخطاء في حرف العين الخطا التاني بيقابلني اذا تكررت العين يعني اذا تكررت العين اذا جت عين عين وراها عين تانية دي في اخر الكلمه ودي في اول الكلمه الخطا بيقع فين بيقع في اسقاط واحده منهم طب نسمع صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ينزع عنهما قد ينزع عنهما دي عين في آخر الكلمة وعين في أول الكلمة اسمعوا كده الخطأ ينزع عنهما ينزع عنهما اسمعوا الصح ينزع عنهما في فرق اه طبعا في فرق انا في الاولى العين الاولى بقت باهته ما كانتش باينه خالص طب نجيب مثال تاني نجيب مثال تاني نطبع على قلوبهم نطبع على قلوبهم الخطأ فين نطبع على نطبع على نطبع على العين بهتت خالص ما بقتش باينه يا شيخ خد بالك يا اختي خدي بالك انا كده ممكن اسقط حرف من القرآن وانا بنطق الحرف دوت بشكل فيه تراخي فيه تهاون وليه نتهاون مع القرآن امال عايز اخد الحرف بعشر بحسن والحسن عشر امثالها اخدها ازاي وانا بتراخى في نطق الحرف طيب نقول خطأ تاني عشان الوقت برضو من الاخطاء هو تفخيم العين واحنا قلنا العين مستفلة يعني مرققة يعني هي عا على طول عا دي مش في القرآن يعني بقول عا مش في القرآن خالص العظيم اما اقول مثلا عظيم ينفع اقول عظيم عا اه دي ليها مكان تاني مش في القرآن هي ع عظيم ايه اللي سبب اللي خلاني فخمتها هو قربها من مخرج الايه او اللي الحرف اللي جه بعديها حرف الظاء والظاء حرف من الحروف المطبقه المستعليه مع انه مكسور لكنه قوي ايه تاني نجيب مثال تاني والعاقبه للمتقين كتير من الناس يقول والعاقبه للمتقين اه قلنا اه مش في القران هي والع والعاقبه للمتقين ايه من الاخطاء التانيه اللي تقابلنا اه اذا جاورت الهاء او جاورت الهمزه ليه عشان قرب المخرج طب نيجي مثال عشان بالمثال يتضح البيان اه كلا لا تطعه واسجد كلا لا تطع هو عين يجي بعديها هاء كتير من الناس بيقول ايه كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واس تطعه تطعه في العين يا عم وقعت منك لانك انت اتعاملت معاها بتراخي لا تطعه تطعه تطعه ما ينفعش نقولها تطعه يبقى انا اسقطتها طيب نجيب مثال الهمزة ارجع اليهم اه الهمزة حرف فيه شدة وفيه جهر انقطاع صوت ونفس خد بالك ما توصلش العين الى الهمزة ما اقولش ارجع اليهم ارجع اليهم ارجع اليهم هي ارجع اليهم جع طيب اخر خطأ ممكن نتكلم فيه اذا سكنت العين وجاورت حرف من حروف الهمس اللي هي حروف ايه فحثه شخص سكت طيب نجيب امثله خدوا بالكم فاعترفوا فاعترفوا ما اقولش فاحترفوا فاحترفوا ليه لان انت هتخليها حرف قريب للهمس والحاء اللي معاها هي اللي قريب للهمس يبقى بدلها بحاء فاحترفوا لا ولا اقول محشار محشار يا شيخ هي محشار ولا معشار معشار ولا اقول المحصرات المح هي المع يبقى أنا لو مشيت نفس في العين تنقلب إلى حاء نجيب مثال تاني يعفون ده الصح الخطأ يعفون يعفون يا عم خد بالك الله يكرمك يبقى احنا عرفنا دلوقتي يبقى انا اخد بالي من قلب العين الى حاء اذا جاورت حرف من حروف الايه الهمس اذا جه بعديها حرف من حروف الهمس خد بالك عشان ما تسبغهاش بصبغه الهمس وتبقى حاء ما قلتش يحفون يحفون ايه يا عم هي يعفون طيب كده انا وصلت لنهاية الحلقة هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الحاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته